بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا ونحن في مقتبل شهر شعبان ويوشك أن يدخل علينا شهر رمضان شهر العتق من النار ومغفرة الذنوب المتقدمة فإن شهر شعبان يكون كالتهيئة للدخول إلى هذا الشهر فيتقرب العبد بما استطاع أن يتقرب به إلى الله لتحصل له منزلة القرب من الله جل جلاله ونحن لنا منذ شهور نتحدث عن القرب مداناه حامله مداناه حامله ذكرنا فيه اولا التشوق الى منزله القرب ان يشتاق القلب الى القرب من الرب ثانيا ان تعرف الله ثالثا ان تهتدي اليه طريقا يوصلك اليه رابعا ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخره فيحرق ظلمات الطبع باشعه البصيره خامسا ان ينجذب القلب الى الاخره واعمالها واحوالها بكليته فيزهد في التعلقات بالدنيا الفانية سادسا الدأب في تصحيح التوبة سابعا حراسة القلب حراسة القلب لكي يحمى من أن يتوسخ ثامنا حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تاسعا فهم الوحي المنزل أن يكون للعبد حال مع القرآن فتكون عاشرا فإذا رسخ قلبه في حب النبي مع فهم القرآن فتح له مشهد القرب والمعية فيشهده سبحانه وتعالى معه غير غائب عنه قريبا غير بعيد مع كونه سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه بائنا من خلقه يقول ابن القيم عليه رحمة الله فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح له مشهد القرب والمعية فيشهد ربه معه سبحانه غير غائب عنه قريبا غير بعيد مع كونه فوق سماواته سبحانه مستويا على عرشه بائنا من خلقه قائما بالصنع والتدبير والخلق والامر فيحصل له مع التعظيم والاجلال الانس بهذه الصفه احنا كنا بنتكلم في محركات القلوب وانا قلت ادي حسن حسان حلقات من محركات القلوب يذيعها في في الاستعداد لرمضان لدورة الاستعداد لرمضان اسمها محركات القلوب كنا بنقول فيها أن من محركات القلوب التعبد بالأسماء الحسنى الأسماء الحسنى وقلنا فيها عدة أشياء بس منها مشهد الجلال في الأسماء وقلنا أن الجلال هو غاية الكمال وغاية الجمال غاية الجمال وغاية الكمال يعطوا صفة الجلال فللأسماء الله جلالا إذا شهده القلب حصل له التعظيم والإجلال و... و... تعظيم مذهل تعظيم مذهل فيحصل له الأنس بهذه الصفة فيأنس بعد أن كان مستوحشا ويقوى بعد أن كان ضعيفا ويفرح بعد أن كان حزينا ويجد بعد أن كان فاقدا فحينئذ يجد, يجد طعم كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد فإنه محبب محبوب متقرب مقرب قد صار حبيبه لفرط استيلائه على قلبه ولهجه بذكره وعكوف ع... وعكوف همته على مرضاته بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله سمعه وبصره ويده ورجله هذه آلات إدراكه وعمله وسعيه فإذا سمع سمع بحبيبه وإذا أبصر أبصر به وإذا بطش بطش به فإن السالك إلى الله المقرب المحبوب لا تزال همته عاكفة على أمرين استفراغ القلب في صدق الحب وبذل الجهد في امتثال الامر العبد المحب المحبوب المقرب الموفق حاله انه يستفرغ طاقته وهمته في امرين استفراغ طاقه القلب في صدق الحب واستفراغ طاقه الجوارح في بذل الجهد في امتثال الامر لا يزال العبد كذلك ان قلبه استفرغ اقصى طاقه له القلب استفرغ اقصى طاقه له في الحب والجسد الايدين والرجلين والدماغ والعينين والودنين والتنفس وال- والمشي والرجلين والظهر وال... استنفدت هذه الطاقة في الطاعة في امتثال الأمر فساعتها يحصل لل... للقلب والجوارح آه، آه، نوع من أنواع ال... الانتهاء الذوبان يظل كذلك حتى يبدو على سره شواهد معرفته وآثار صفاته وأسمائه وأنا عايز أنبه لحتة مهمة أوي وخطيرة أوي في أمر السير إلى الله إن بعض الناس أرسل لي رسائل كتير كتير لدرجة إنها كتير يقول انت قلت تسع عشر حاجات الانسان اذا وصل لخمسة ستة تمانية تسعة ويبقى حاله ايه ولا يبقى ايه فاكتشفت ان بعض الناس يعني يبدو ان انا ما وضحتش لكي نفهم فهما صحيحا الامور دي يا جماعة ان الانسان يترقى من منزلة إلى منزلة ويرتفع من درجة إلى درجة ويعلو ويرقى من مقام إلى مقام ال- الأمور دي ما فيهاش طول الحياة استقرار معلش احنا بشر الإنسان زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آه، كل ابن آدم خطاء وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب ومفيش حد معصوم وقلت كتير جدا من الشباب اللي بيتوهم ان هو وصل لدرجة ولمقام ان هو كده يعني خلاص انتهينا ده مغرور وده ذنب اهو ومعجب ودي معصيته اهي ومتكبر و- والكبر ده هيفسد جميع احواله فلذلك بنقول ان الانسان اللي وصل لدرجه احنا بنقول من واحد لعشره اللي وصل لثمانيه وصل لتسعه عمره ما شايف نفسه وصل انت معايا فهمني يا اخي يا بتاع الرسائل ان القضيه ما هياش انت بتقول وصلت لثمانية وتسعة وبعدين وقعت في معصية وانا على تسعة ومعصية تسعة ايه بس تسعة ايه انت مسكين اللي مش فاهم بيقول انا وصلت وانا بلغت وانا حاسس وانا شايف ممكن للاسف الشديد بيبقى عايش اوهام كبيره قوي جدا جدا فعايز اقول ايه ان القرب ده اللي احنا وصفناه ده اهو يبدو احيانا ويتوارى احيانا قلنا ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال له نكون عندك فكأن رأي عين قال له لو تدومون على الحال الأحوال دي ما بتدومش قل لي ما هو بقى مقام اللي متمكن في المقام هو المقام ده ايه يعني احنا بنقول ايه ان بيوصل لمقام الخوف مثلا مقام الخوف ده ال- الميزة في المقام الحال حال حال ايه ان يحصل له بكاء البكاء ده حال مش مقام ها ان يحصل له رقة في القلب ان يحصل له آه، خشية تمنعه من ال- م- من المعاصي ده الحال اللي هو نتيجة وثمرة المقام فالقضية ان هو الاحوال دي بتتوارى فبيبقى سقوط يا رب افهم ويا رب فا- تقدروا تكونوا معايا كده في هذا الفهم ان احنا نفهم دين نفهم سلوك ان ازاي ان احنا بنقول ايه وصل لمقام خد مقام الخوف مقام الخوف ده نفسه بيتوارى احيانا بيتوارى ما بتلاقيش الحال اللي هو ثمرته اللي هو البكاء اللي هو الخشيه اللي هو الوجل وجل القلب دي كلها احوال ثمره خوف مثلا انس ثمره محبه او ثمره قرب او ثمره معيه اذا وصل لمقام الانس ده وما حصلوش الحال حال الانس اللي هو اللي هو احساسه بمعيه الله يبقى وقع عن المقام ده فمفيش حد ثابت في الدنيا دي ابدا نهائي كله بيقوم ويقع كله بشر مش معصومين عشان كده ابن القيم بيقول هنا ايه ولكنه يتوارى ولكن يتوارى عنه ذلك احيانا ويبدو احيانا يبدو من عين الجود ويتوارى بحكم الفتره اوعى تقول يبدو لان هو متمكن ده يبدو منه وجود وفضل من الله ويتوارى عبد مذنب فقير حقير يتوارى عنه الفترات امر لازم للعبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شره ولكل شره فتره فكل عامل له شره يعني طالع وبعدين في النازل لكل شرة فترة فأعلاها فترة الوحي للأنبياء فترة الحال للخواص فترة الهمة ل- لأبساط وفترة العمل للعباد لازم فترة أقصد بالفترة الفتور أقصد آه، بالفتور ألا يجد الحال الذي كان عليه ما أقصدش بالفتور ترك العمل قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت شر- فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك يبقى مش المقصود بالفتور انه يترك الطاعات ويقع في معاصي لا دي ما اسمهاش فترة بقى دي اسمها عقوبات وطرد وإبعاد الفترة دي الف- الفترة اللي بتصيب زي ما ما ابن القيم هنا بيقول انها بالنسبة للأحياء للأو- للأنبياء فترة الوحي وبالنسبة للخواص فترة الحال وبالنسبة لل... للأوساط فترة الهمة وبالنسبة للعباد فترة العمل فالفترة دي بيقول ايه فيها أنواع من الحكمة والرحمة والتعرفات الإلهية وتعريف قدر النعمه هو مش سيدنا حنظلة لما راح منه الحال عمل ايه بكى مر به سيدنا ابو بكر وهو يبكي ولما قال لسيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر عمل ايه بكى وقال له إنه لعندي مثل الذي عندك ودي برضو خد من دي فايدة يا جي محمد إن أحيانا تبقى في حال مش أنت مش عارف تسميه أنت مش عارف تسمي الحال ده إيه أو في فترة أنت مش عارف تسميها فيرزقك الله بمن هو أدنى منك ليدلك فتح لسيدنا أبو بكر إن ده إيه واللي إحنا فيه إيه عشان كده بقول لك ان الفترات دي فيها انواع من الحكمة والرحمة والتعرفات الالهية وتعريف قدر النعمة وتجديد الشوق اليها وعض النواجز عليها فيما بعد لما اكون عايش حال انس بالله وبعد كده راح مني الانس ده بيبقى الواحد ساعتها زي ال معلش عندنا في الفلاحين يقولوا زي الفرخة الدايخة أحد أصحابنا كان أه حصلت له شوية حاجات كده أحد إخواني اللي أنا بحبهم في الله اليومين اللي فاتوا الأسبوع اللي فات فجاء ويقول لي طيب أنا عمال أقول له يا رب يا رب طب فهمني أنا أنا أنا أنا ما عملتش حاجة قلت له هو ده عين الغلط ما تقولش فهمني قول تبت مش شرط يفهمك قول تبت لكن فهمني ده سوء ادب يبقى عدم فهم لذلك بيقول ايه ان في الفترات دي لما يضيع منك الانس لما يضيع منك الطمانينه لما يضيع منك لما يضيع منك الشوق لما يضيع منك مقام من هذه المقامات العليا ويضيع معاه حاله مع المقام ده بيثمر حال حال ايه لما يضيع معاه حاله الحال لما ما تلاقيهش عيط حنظل عمل ايه بكى سيدنا ابو بكر مر بيه وهو قاعد بيبكي او سيدنا ابو بكر كان قاعد ومر حنظلة ماشي معدي على سيدنا أبو بكر وهو بيبكي وهو ماشي أول ما قال سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر بكى هو كمان وقال له إني أجد المثل الذي تجد انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجود ده دي من رحمة ربنا إنه يسلب ويعطي عشان كده تتعرف باسمي القابض الباسط المعطي المانع سبحانه وتعالى تعرفات إلهية من الحكمة والرحمة وتعريف قدر النعمة سبحان الله العظيم لما لما سبحان الله العظيم لما يبقى الإنسان عنده وبعدين يبقى ما عندوش قال له إيه ما أشد العمى على من كان بصيرا فأصبح كالباز المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائرا كلما طار طائر لما يبقى فيه صقر نتف ريشه فبقى قاعد كل ما يشوف حد بيطير يقعد يتحسر فيبقى كده شاف واحد قاعد بيبكي فقال هكذا كنا حتى قست منا القلوب اتحسر ففيها من انواع التعرفات الالهيه تعريف قدر النعمه وتجديد الشوق اليها من لطيف الحلقات اللي ان شاء الله هتشوفها في رمضان الحياه الطيبه انه كنت بقول ايه انه يركع لحد ما يشتاق للقيام ويسجد لحد ما يشتاق للجلوس ويقوم لحد ما يشتاق للركوع اللي ما بيلحقش يشتاق ما بيحسش فلذلك ذهاب النعمة دي يخليك تشتاق لها فيديك مقام جنب مقام الأنس اسمه الشوق الشوق للأنس ومقام جنب مقام الحب الشوق للحب ومقام جنب مقام الخوف الشوق للخوف إلى آخره وأيضا محض النواجز عليها إليها إنه ساعتها يبدأ بقى لما يجيله يشبط فيها بإيديه وأسنانه ما يفرطش فيها ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتتزايد حتى تستقر وينصبغ بها قلبه وتصبح الفترة غير قاطعة له يحصل الفتور بس الفتور ده ما يقطعوش عن ربنا ما ينشغلش بالفتور وإنما ينشغل بالله عن الفتور وصلت فمثلا إذا حصل له نوع فتور في الأنس ينشغل عن الفتور في الأنس بزيادة مقدار الحب بإجهاد البدن في مقام القرب بل تكون نعمة عليه وراحة له وترويحا وتنفيسا عنه فهمة المحب إذا تعلقت روحه بحبيبه عاكفا على طلب مزيد محبته عاملا بتنمية وتقوية أسباب قوتها فهو يعمل على هذا ثم يترقى منه إلى طلب محبة حبيبه له أنا بعمل الأول على إن أنا أحب ربنا كنا بنقول لسه أني أخطأت في البداية في أربعة ظننت أني أحبه ليحبني فوجدت حبه سبق حبي فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وظننت أني أرضى عنه ليرضى عني فسبق رضاه رضايا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وظننت أني أتوب إليه ليتوب علي فإذا به يتوب علي لأتوب ثم تاب عليهم ليتوب وظننت أني أذكره ليذكرني فإذا به يذكرني لأذكره ولذكر الله أكبر البدايات مش في إيدك فلذلك البدايات إن هو حب ربنا جل جلاله حصل لك فبدأت تحبه فلما بدأت تحبه وتعمل على مزيد حبه يبدأ العمل على طلب محبتي ان انا اطلب ان هو يحبني فيعمل على حصول ذلك ولا يعدم الطلب الاول ولا يفارقه البتة فتتعلق همته بالامرين جميعا بجتهد ان احبه واجتهد انه يحبني حتى تحصل له هذه المنزله كنت سمعه الذي يسمع به فحينئذ يشد مئزر الجد في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه فقلبه للمحبة والإنابة والتوكل والخوف والرجاء ولسانه للذكر وتلاوة القرآن وجوارحه للطاعات فهو لا يفتر عن العمل والسير قد وضع عصا السير على عاتقه وانطلق مشمرا الى ربه متى يذوق العبد طعم الراحه عند اول قدم يضعها في الجنه مش يجي بالليل ينام وبالنهار ينام والاخر يقول لي اعمل لك الخطبه امتى دي محتاجة ما فيش نوم قال مضى عهد النوم يا خديجة ألا تنام يا رسول الله أو الكلام ده احنا بنقوله وخلاص لما قالت له يا بني إني أشتهي أن أراك نائما قال يا أمة إني أدخل في الآية فيهولني ما فيها فينقضي الليل وما قضيت نهمتي منها هو اللي بيحبه بيناموا يا ابني اللي حبيبه ما بيناموش إلهي يرزقنا الحب يا رب فلذلك قد وضع عصا السير على عاتقه وشمر عن ساعد الجد هذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به اوعى تفكر يا ابني حب ربنا ده بيجي بالراحة بالأماني بالاشتهاء لا تبقى واهم ده شغل لا يتوصل إليها إلا من هذا الباب وهذه الطريق اللي هي إيه اللي هي قلناها في أول حاجة أن يستغرق القلب في محبة الله وأن تستغرق البدن والجوارح في بذل الجهد في طاعة الأمر وحينئذ هذا الجهد وبذل كل الطاقة تجمع له في سيره جميع متفرقات السلوك من الحضور والهيبة والمراقبة وتنقية الخواطر وتحلية الباطن فإن المحب يشرع أولا في التقربات بالأعمال الظاهرة وهي ظاهر التقرب قيام الليل الصيام الذكر تلاوة القرآن ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرب وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته بروحه وقلبه وعقله وبدنه قلنا امبارح في الصدق اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله قلنا في الصدق كلمه شيخ الاسلام ابن تيميه كلمه عجيبه شيخ الاسلام ده حبيب قلبي شيخ الاسلام بيقول ايه بيقول فان الصادق اسلم كله الى ربه وحبيبه روحه وعقله وبدنه فرضي به عما هو منه فاكتفى به عما هو منه ده اللي احنا بنقول عليه الرضا بالله مش عن الله او لله ده رضا بما هو منه يعني انا راضي بالزوجه دي وراضي بالولد ده وراضي بالعربيه دي وراضي بالشقه دي وراضي بالفلوس دي وراضي بالشكل ده ده رضا عن الله او رضا لله الرضا بقى بالله انك ترضى بيه هو مش باللي منه عشان كده قال ان الشكر عدم رؤيه النعم انك ما تبقاش شايفها انت شايف المنعم جل جلاله فلا تنشغل بالنعمة عن المنعم انت شاكر شاكر سواء انعم او لم ينعم امال بتقول الحمد لله ازاي اللي هم بيسموها الثناء بالجميل الاختياري الشاهد ايه ان المحب يسعى الاول في التقربات بالاعمال الظاهره ثم يترقى الى تقديم روحه وقلبه قربانا الى ربه ثم يترقى بعد ذلك الى مقام الاحسان فيعبد الله كانه يراه فيتقرب اليه حينئذ من باطنه باعمال القلوب محبه انابه تعظيم الاجلال الخشيه فينبعث من باطنه الجود ببذل الروح والجود في محبة حبيبه بلا تكلف فيجود بروحه ونفسه وأنفاسه وإرادته وأعماله لحبيبه حالا لا تكلفا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال القرب يبقى كده فعلا بقى قريب يبقى كده أكرم بالقرب وإن لم يجده فهو يتقرب بلسانه وظاهر بدنه فقط فليدم على ذلك يعني إذا لقيت نفسك باللسان وبظاهر البدن خليك استمر هتيجي بس الطريق طويل وما تستطولش الطريق من استطال الطريق ضعف مشيه اللي يحس ان الطريق طويله تلاقيه يبدا يكسل لكن استمر لعلك تحظى بهذا القرب ووراء ووراء هذا القرب ايضا قرب اخر وهو شيء لا يعبر عنه باحسن من عباره اقرب الخلق الى الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن هذا المعنى حيث يقول حاكيا عن ربه عز وجل في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقا حقيقيا الحديث العجيب ده الواحد بيخاف يقرب منه أن ربنا جل جلاله في الحديث ذكر من مراتب القرب ثلاثة ف ذكر الشبر والذراع والهرولة آه... ذكر تقرب العبد بالشبر وتقرب الله عز وجل إليه ذراعا فإذا ذاق العبد واحنا بنقول كلمة ذاق مهمة قوي ليه ان انت لو دقت المعنى ده انك قربت من ربنا شبر لا لا لا مش دقت دي دقت معنى ان ربنا قرب منك ذراع حسيتها حسيت طعمها انت قربت شبر الشبر ده بقى بايه ما احنا قلنا المره اللي فاتت ولا قلنا في مره من المرات ان تجد واحد مسكين مذنب خطاء زي حالاتي كده عمال يتقرب بقيام وبذكر وتلاوه قران وعمره و ودعوة ويعمل يعمل عايز شبر ولسه ما عملش شبر وتلاقي واحد تاني ربنا يبعت له غصن شوك ينحيه عن الطريق يقرب له زراعة يبقى عمل الشبر لا حرج على فضل الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم عشان كده بقول لأصحاب الأعمال الظاهرة الكثيرة اللي هم شايفينها بيعمل ويعمل ويعمل ما تتغرش الشبر ما بيجيش كده الشبر بيجي بس لما تلاقي الزراعه هي دي من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا إذا دقت طعم الذراع هتتقرب إليه بقى ذراع هتعملها فإذا ذاقت حلاوة هذا القرب انتقل منه إلى تقرب الذراع فإذا فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعا فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني إن ربنا تقرب إليه باعا أسرع المشي حينئذ كنا بنتكلم عن محركات القلوب المسارعة المسارعة هتيجي كده انك انت ت- تفضل تعمل في الشبر ومش هتعمل شبر الا لما تحس ان ربك تقرب اليك ذراع لو حسيت بالذراع تبدا تعمل في الذراع ساعتها تكرم بالباع اذا حسيت بالباع هتجري فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني أسرع أسرع المشي حينئذ إلى ربه فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة وها هنا منتهى الحديث بس خلاص من أتاني يمشي أتيته هرولة منبها على أنه إذا هرول إليه العبد تقرب شبر ربنا تقرب اليه ذراع الانسان اذا داء الذراع ذراع قرب الرب يعمل ذراع اذا عمل ذراع ربنا جل جلاله يتقرب اليه باع اذا داء الباع يبدا يمشي اذا مشيت لربنا ياتيك هروله اذا حسيت بالهروله هتهرول امسك عنها لعظم شاهد الجزاء فهذا لا يطاق ذكره لا يطاق ذكره هذا مما هذا مما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر آه. ليس القرب في هذه المراتب كلها على فكرة قرب حسي قرب مسافة بل هو قرب حقيقي والرب جل جلاله فوق سماواته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا الموضع هو سر السلوك وحقيقة العبودية هو معنى الوصول وملاك هذا الأمر هو قصد التقرب أولا ثم التقرب ثانيا ثم حال القرب ثالثا حال القرب ثالثا فيحصل للإنسان هذا الحال آه ابن القيم عليه رحمة الله بيتكلم في موضوع القرب ده كلام كتير يخوف لكن خلاصته في النهاية إن الإنسان كلما تقرب إلى الله عز وجل تقرب الله إليه فمش هيحصل أبدا مطلقا مستحيل إن إنسان يتقرب إلى الله بما يحبه الله ويرضاه على السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر والله يعرض عنه قال أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه القضية إذن فيك أنت من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة السر في سيرك أنت في قربك أنت بتقرب إلى ربنا إزاي إذا تقربت إلى الله عز وجل بالجوارح فقط دون حصول قلب لم يحصل تقرب بل لابد من قلب الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام فلا بد أن تتقرب إلى الله عز وجل بكل قلبك ليحصل لك القرب المراد بهذا نكون أيها الإخوة انتهينا من منزلة القرب اللي هي كانت معانا في الأصل في باب المراقبة الدرجة الأولى في المراقبة مراقبة الحق في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل وسرور باعث ومداناة حاملة فينتهي بذلك أمر باب المراقبة ونعود مرة أخرى إلى المدارج كنا في باب العزم والدرجة الأولى منه إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة ده اللي دخلنا في قضية المراقبة إن أنت لو متقرب إلى الله عز وجل علمك بقرب الرب سيجعل القلب يأبى عليك أن تخالف العلم بشيم برق المراقبة التانية بقى واستدامة نور الأنس بحفظ الحرمة واستدامة نور الأنس بحفظ الحرمة سبحان الملك استدامة لوحدها ونور الأنس لوحدها وحفظ الحرمة لوحدها إن شاء الله تأتينا الأسبوع القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب